السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين حلقة جديدة من برنامج رسائل ورسائل جديدة نقرأها في القرآن الكريم في السنة المطهرة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في تاريخنا الطويل وفي واقعنا الذي نعيش فيه أنا الحقيقة ربنا أكرمني الأسبوع اللي فات بعمرة ورجعت الحقيقة بعد ترك الأحداث في مصر وترك الأحداث في العالم العربي بشكل كبير والانخراط في أمور العمرة أسأل الله عز وجل أن ييسر لنا جميعا أن نقضي مثل هذه الرحلات الطيبة الطاهرة وأن يكتب العمرة لكل المحبين والمشتاقين لها في مشارق الأرض ومغاربها ونشوف دايما كده الكعبة مشرفة وزوارها كتير وزوارها مشتاقين وزوارها متخلصين من ذنوبهم ومن آثامهم ومن معاصيهم وراجعين لبلادهم بقلوب طاهرة وقلوب نظيفة رجعت من العمر الحقيقة لقيت الأوضاع زي ما انتم شايفين وزي ما انتم سامعين والإعلام زي ما هو بيتكلم في 10000 قضية كلها تؤلم المسلمين وكلها يعني تسبب الحرج والضيق في نفوس الكثير من المخلصين ومحبين لهذه الأمة الكريمة مشاكل لا حصر لها مشاكل في أثيوبيا موضوع سد الألفية و... أو سد النهضة مشاكل في سوريا سقوط القصير و... او القصير و... و... ومشاكل حزب الله في دخوله السافر في حربه ضد اخواننا في سوريا مشاكل في فلسطين ومسيره القدس العالميه ومخاوف كبي... كبيره تتهدد المسجد الاقصى وغزه ومشاكل مع بين حماس وبين فتح مشاكل في داخل البلد طبعا وما يقال عن التمرد وما يقال عن 30 يونيو ومظاهرات ومحاولة إسقاط الرئيس المنتخب والقيام ضد الشرعية ومحاولة إلغاء ما كنا يعني نحرص على تحقيقه منذ سنوات طويلة جدا بل عقود طويلة جدا مرت بالأمة يعني مشاكل في كل اتجاه لو أنا قعدت مشاكل في تركيا طبعا كلكم سامعين اللي بيحصل مظاهرات اللي على أردوغان والتحزبات الكبيرة اللي, اللي ضده في هذه الفترة في كل جزئية من الجزئيات بتلاقي مشكلة من المشاكل احنا نفسنا نستكين يعني نفسنا السكينة تنزل في قلوبنا نفسنا اننا نستريح من هذه الاوضاع ونبتدي نعيش حياة لطيفة راقية هادئة ممتعة نفسنا نعيش بهذه الصورة نفسنا ربنا يدينا مغانم كثيرة نفسنا نحقق نجاحات في مجالات شتى نفسنا نفسنا نفسنا ما الطريق ازاي امشي عشان اوصل لهذه الراحة النفسية لهذه السكينة والهدوء ازاي امشي لنصر للامة ازاي امشي لنتائج ممكن تكون لها ثقل على الارض وتغير من تاريخ الدنيا كلها ازاي احفظ لهذه الامة كرامتها ازاي اطبق الشريعة الاسلامية واعز كلمة الدين ازاي ازاي ازاي امور كثيرة جدا تعالوا بينا ناخد بعض الرسائل من القرآن الكريم احنا عندنا مشاكل اتغيرت في حياتنا ما خدناش بالنا منها كانت هي اصل تاخر رؤيه هذه السكينه في حياتنا ورؤيه هذه الفتوحات والنصر الذي نتمناه لامتنا. تعالوا نشوف الكتاب القران الكريم كيف وصف فيه ربنا عز وجل حال التغيير الذي غير به قوما من حاله اضطراب الى حاله سكينه من حاله ضعف الى حاله قوه من حاله شتات الى حاله قياده للارض كلها. شوف القرآن الكريم وهو بين أيدينا احنا بنراجع وبناخد رسائل جميلة النهاردة منه وده كان منهجه صلى الله عليه وسلم لما كان تحصل أزمة من الأزمات كان يقرأ القرآن صلى الله عليه وسلم على الصحابة الكرام فترق الأفئدة وتحنو النفوس وتفهم العقول كيف يمكن أن تتعامل مع القضية احنا للأسف الشديد في أزمتنا هذه وضعنا الكتاب وراء ظهورنا ووضعنا سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم وراء ظهورنا وبالتالي افتقدنا للنور الذي يمكن أن نتبين به معالم الطريق الصحيح الذي يأخذنا بإذن الله إلى راحة الدنيا وإلى سعادة الآخرة يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم الكريم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم ده اللي بندور عليه فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ما شاء الله يعني تحققت لهم في هذه الآية السكينة التي نبحث عنها حالة الاضطراب اللي احنا عايشينها والحيرة والقلق الشديد ومتابعة الأخبار يمينا وشمالا و... وروح- حالة الهلع التي تراها في الشعب هذا كله يزال بهذه الآية نزلت السكينة كما قال ربنا عز وجل مش بس, مش بس كده لا وأعطاهم الفتح وفتحا وأثابهم فتحا قريبا إذا تحقق فتح للمسلمين طب نكمل قراءة الآيات جميلة جدا قال ومغانم كثيرة يأخذونها مش بس الفتح القريب لا ومغانم كثيرة يأخذونها والمغانم ديت أرباح مادية مش الناس عايزة الاقتصاد يتحسن وعايزة الدولار سعره ينزل واليورو سعر- سعره ينزل وعايزة السولار يتوفر وعايزة وعايزة عايزة أمور كتيرة عايزة دخولنا ترتفع عايزة مستوى رفاهيتنا يزيد عايز هذه مغانم هذه أمور الدنيا يعد ربنا عز وجل أنها ستؤتى للمسلمين في بعض الحالات ما ما هي هذه الحالات الآية بتوضح يقول و وعدكم وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وايه اللي جايه جميله قوي وكف ايدي الناس عنكم الناس اللي متجمعه عشان تحاربكم ربنا سبحانه وتعالى كفهم عنكم لم تكفهم انتم ولكن هو سبحانه وتعالى الذي كف ايدي الناس عنكم التحزبات والفرق والتجمعات والاموال اللي بتصرف والبلطجه وقله الادب و كل هذه التجمعات كبيره جدا تريد ان تغير على الجماعه المؤمنه تريد ان تغير على ال- ال- التيار الاسلامي على الاتجاه النظيف في البلد على كذا على كذا عايزه تفعل هذا ربنا سبحانه وتعالى عنده القدره ان يكف هؤلاء الكون كونه والملك ملكه سبحانه وتعالى وكف ايدي الناس عنكم ولتكون ايه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيمة وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قدير طبعا الآيات نزلت بعد الصلح الحديبية ونزل نزل كل كلمة من دولت لها معنى معين لكن الإجمال المعنى الإجمالي إن هذه الأشياء كلها ممكن تتحقق للمسلم يتحقق له السكينة في قلبه في الدنيا يعيش مطمئن مستريح ويرى آثار النصر الكبير والفتح العظيم ويحقق المغانم التي يريدها وتكثر أمواله ويعلو اقتصاده وتعز دولته ويعظم شأنه في الدنيا كل ده أصله إيه كل ده أصله إيه أعمل إيه عشان أوصل لكل الجمال ده كله شوف الآيات أولها كان بيقول إيه يقول رب العالمين سبحانه وتعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم هذا بيت القصيد هذه النقطة اللي أنا النهاردة هكلمكم عنها في الحلقة فعلم ما في قلوبهم عندما اطلع الله عز وجل على قلوب هؤلاء فوجد فيها الصدق ووجد فيها الإيمان ووجد فيها الإخلاص وجد فيها التوجه إليه وجد فيها الخوف من ناره الرغبة في جنته وجد فيها الرغبة الحقيقية في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فيها التجرد الكامل لله عز وجل وجد فيها الزهد في الدنيا البعد عن المطامع الخاصة البعد عن المصالح الذاتية لكل إنسان اطلع على كل هذا هذا كل شيء قلبي لا يرى إلا الله عز وجل عندما تحقق هذا وتحقق من فلان وفلان وفلان وفلان فعلم ما في قلوبهم الجماعة المؤمنة مش واحد ولا اتنين الجماعة المؤمنة اتصفت بهذه الصفة صار هذا أمرا ملازما لهذه الجماعة المؤمنة أن قلوبها نظيفة ومتصلة بالله عز وجل عندها تحققت كل هذه المنافع نزلت السكينة وحدث الفتح وتحققت المغانم وأشياء كثيرة جدا إحنا كلنا نتمناه لأمتنا ونتمناه لمجتمعنا ونتمناه لنفسنا كل ده حصل لما ربنا سبحانه وتعالى اطلع على القلب فوجد فيه ما يريد سبحانه وتعالى اذا المشكله الرئيسيه يا اخواننا ان احنا قلوبنا اتغيرت عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيورينا مثل هذه الازمات التي نمر بها دي مشكله خطيره جدا المفروض اننا نعطيها من الاهتمام ما يوازي حجمها حجمها كما تبين لنا في الايات حجمها راحه في الدنيا وراحه في الاخره حجمها منافع تتحقق في الدنيا ولكن الله عز وجل يعلم صدق ما في قلبك مش هنعرف نضحك على ربنا سبحانه وتعالى هو يطلع على قلوبنا إذا أردت حقيقة أن تخرج من أزمتك فعليك بالارتباط الوثيق بالله عز وجل احنا في أزماتنا على فكرة بنرتبط بربنا سبحانه وتعالى وده مش المسلمين بس ده عامة الناس كما ذكر ربنا عز وجل في القرآن الكريم في أكثر من موضع الناس بشكل عام في الأزمات ترتبط به سبحانه وتعالى عشان كده احنا قلوبنا من سنتين أيام بداية الثورة كانت أفضل من قلوبنا دلوقتي لأن كنا في أزمة حقيقية كنا في مشكلة كبيرة وكنا بنتمنى أن يزول عنا هذا النظام الفاجر الذي حكم البلاد بالسياط وبالسرقات وبالفساد وبالرشاوة وبالعمالة للغرب وللشرق ولليهود ولغيرهم هذه المفاسد كلها الحمد لله ربنا أكرمنا وأرانا الآيات ولتكون آية للمؤمنين ففعل هذه الآيات قلوبنا عندها كانت متعلقة, متعلقة به سبحانه وتعالى قلوبنا في هذه الأزمة كانت فعلا رقيقة وفعلا قريبة من الله عز وجل فعلا خاشعة ترفع يدك بالدعاء تشعر أنه لا تملك من أمرك شيء إلا أن يشاء الله عز وجل وعندك تجرد كامل في هذا الموضوع وقد سلبت الأسباب من يديك ما عندنا قدرة نواجه الدبابات ولا نواجه الأسلحة النارية ولا نواجه البلطجية بالأعداد الكبيرة ولا نواجه المخابرات ولا نواجه كده نلجأ إلى الله عز وجل نرفع إيدينا كنا والله واقفين في نهاية التحرير نرفع إيدينا بالدعاء وكان المطر ينزل خفيف لطيف يقول لنا ربنا سبحانه وتعالى احنا معاكم ربنا سبحانه وتعالى معاكم و... ويؤيدكم وينصركم و... هذا يطمئن القلوب احنا في غاية الاطمئنان مع ان الظروف صعبة جدا للسكينة التي نزلت في القلوب في ذلك الوقت لانها كانت فعلا متعلقة بالله عز وجل وعندما تغيرت الاوضاع واستقرت الامور الكثير يعتمد على قوته ويعتمد على عدده ويعتمد على خطته ويعتمد على عقله ويعتمد على ترتيبه وتخطيطه اذا اعتمدنا على هذه الامور وزال حبنا وتمسكنا برعاية قلوبنا وحماية قلوبنا من انحراف يمينا وشمالا خلاص القضية انتهت وتبدأ الأمور تنسحب من تحت إيدينا ونشعر بالألم والحزن والقلق والهلع الشيء اللي انتم شايفينه بينتشر الآن في الأمة الإسلامية للأسف الشديد ربنا بيقول في القرآن الكريم وبرضه تعالوا ناخد تصور جميل جدا جدا لحالة المسلم أو حالة الإنسان بشكل عام كما وصف ربنا عز وجل يقول في كتابه الكريم هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة فرحوا بها جاءتها وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين هذا موقف يصوره رب العالمين سبحانه وتعالى موقف ده على فكرة موجود في القرآن الكريم في أكثر من موضع بصيغ مختلفة موقف مجموعة ركبت سفينة ونزلت في البحر فأحاط بها الموج من كل مكان في الأول كانت الأمور هادية ما كناش واخدين بالنا إن في مشكلة لكن فجأة حوصرت السفينة بالأمواج الهائلة وبالرياح الشديدة وصارت السفينة على مقروة من الهلكة في هذه اللحظة رفع الناس جميعا أكفهم إلى السماء ودعوا الله عز وجل كما وصف ربنا عز وجل في القرآن الكريم مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه نعدي بس من الموقف ده يا رب زيل هذا الحاكم في هذا الوقت وبعد كده أنا عبدك وأنا ماشي في طريقك وأنا أطبق كتابك وأطبق شرعك واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم وعيش حياة المسلمين المخلصين يا رب خرجنا من أزمة كذا وأزمة كذا مر بينا كتير قوي في الفترة اللي فاتت ديت فقلنا هذا الكلام لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين الشكر أن تسير على منهجه سبحانه وتعالى الشكر ليس باللسان فقط الشكر باللسان وبالقلب وبالجوارح كل ذرة في كيانك الشكر أن تمشي في طريقه سبحانه وتعالى الطريق المستقيم لا تتبع أهل الشرق ولا أهل الغرب الشكر أن تعلن أنك له تابع سبحانه وتعالى وأنك له مخلص وأنك على منهجه هكذا ما تعلق أحلامك على أهل الشرق ولا أهل الغرب لا على امريكا ولا على ايران ولا على غيرها من دول الارض كلها انا متمسك بقراني وسنه نبي صلى الله عليه وسلم واعلم علما يقينيا انني ما دمت متمسكا بهما فان الله عز وجل لن يضلني ابدا تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا لا هيضرك يهود ولا هيضرك شيعه ولا هيضرك شرق ولا غرب ولا ولا اي حد في الدنيا داخليا وخارجيا امورك كلها مستقره ما دمت متمسكا بالكتاب والسنه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي كما يقول صلى الله عليه وسلم فهذا القران الكريم يحكي هذا الموقف ان ناس اتزنقت في مشكله كبيره جدا فرفعت اكفها الى السماء لان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم شوف الآيات فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق الناس نسيت نسيت إنها كانت مرتبطة بربنا سبحانه وتعالى عاشت حياتها زي ما هي عايزة اختياراتها صارت نابعة من عقولها ليست نابعة من كتاب ربنا عز وجل ما تراه أصوب تفعله ولا تنظر في كتاب ولا في سنة فإذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس هتضروا مين بهذا الفعل يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون بعد هذه الآيات ربنا سبحانه وتعالى وضع إيدينا على سر المشكلة إيه اللي بيخلي الناس تنسى وإيه اللي بيخلي الناس تخرج من الأزمة وهي في غاية الخشوع وبعدها بيومين ثلاثة يخرج كل الخشوع من القلب وتصبح في غاية الغلظة وفي غاية الجفوة لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم ذكر ربنا مباشرة بعد هذه الآية قال إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يبقى ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا أن أصل المشكلة هي موضوع الدنيا ده إنما مثل الحياة الدنيا ذكر أمر الدنيا الذي غير القلوب يا إخواني هو أمر الدنيا والذي يعيد لنا مجدنا وقوتنا وسطوتنا وعزنا وقيادتنا للأرض جميعا يعيد لنا استقرارنا في بلادنا يعيد لنا وحدتنا مع إخواننا داخليا وخارجيا يعيد لنا سكينتنا في قلوبنا اللي يرجع لنا ده كله إننا نصلح قلوبنا ونزهد في هذه الدنيا الدنيا هي اللي أفسدت هذا القلب المناصب اللي توزعت هنا يمين وشمال والأطماع اللي ظهرت عند الناس وكل واحد عايز يتراضى بكرسي ويتراضى بوزارة ويتراضى بمحافظة ويتراضى بمنصب معين وده زعلان وده زعلان وده زعلان تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم ما تفتكروش ان الناس اللي عايزين يعملوا تمرد وعايزين يعملوا ثورات وعايزين يعملوا مسيرات وإسقاط انهم راغبين في إصلاح البلد أو في خير الناس أبدا والله كل القضية قضية دنيا كرسي عايزين مش هنقعد نصبر كمان ثلاث سنين لما تخلص فترة الدكتور ونعمل انتخابات جديدة لا خليها بسرعة عايزين ناخد حته من الدنيا قبل ما الدنيا تروح مننا ومحدش ضامن عمره هم بالذات ان كلهم ما شاء الله اعمار كبيره فكل واحد عايز بسرعه يلحق حاجه من الدنيا قبل ما يموت هذا حال الناس في حال الازمات كانت القصه مختلفه عن كده وكنا ممكن نوحد بعضنا وكنا ممكن نلاقي اهل الشرق بيقعدوا مع اهل الغرب والاسلاميين مع غيرهم لان كلنا مزنوقين وكلنا عندنا مشكله فكل الناس متجمعه وكل الناس بتقول يا رب وكل الناس ماسكه السبحه وعماله تسبح وتذكر الله ما شاء الله مشايخ كله وعند ما اتحلت المشكله كل الناس بدات في الصراع وفد... وفي اللي انتم شايفينه يعني الوضع المأساوي اللي بتمر بيه البلاد حقيقة ولا أقول مصر فقط ولكن العالم كله اللي بنت... بندفع ثمنه في سوريا وبندفع ثمنه في السودان وبندفع ثمنه في الصومال بندفع ثمنه في في مصر وبندفع في تركيا في كل مكان مشكلة في القلب تحتاج أن تحل انا متاثر للغايه ان كتير جدا جدا من مشايخنا ومن علمائنا تركوا اصلاح القلوب وبداوا يتكلمون في هذه الامور بالعكس ده كلامهم للاسف الشديد خرج يعبر عن يعني مشاكل كبيرة للغاية في القلوب القلوب محتاجة تتراجع تاني يا اخوانا شفنا ال- الناس اللي بيقولوا كلمات ما يستقيم ان تقال من فم عالم يتكلموا بيها على الاوضاع اللي في البلد سياسيا يتكلموا فيها على توزيع الكراسي والمناصب والاماكن ويتكلموا فيها على أو... يعني انا استحي حقيقة انا محضر كذا مثال والله بس انا ما استطيع ان انا اذكر هذه الامثلة لكلام سمعته من مشايخ اجلاء وعلماء كبار بيتكلموا على امور وينتقدوا فيها انتقادات ما يستقيم ان تاتي على السنتهم الا اذا دخلت الدنيا في قلوبهم فلا بد من اخراج هذه الدنيا ننشغل باصلاح هذا القلب وفي عملية سياسية شغالة وعملية اقتصادية شغالة وعملية طبية وزراعية وهندسية البلد شغالة زي ما هي شغالة لكن قلبنا لازم نراجعه عندما يعلم الله عز وجل في قلوبنا هذا الخير كل شيء هيتصلح لساننا هيتصلح جوارحنا هتتصلح عقولنا هتنضف وتعرف تفكر صح وكل البلد هتمشي في الاتجاه السليم ده اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث قال ألا إن في الجسد مضغة مضغة قطعة صغيرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب القلب شوف رجع القصة كلها في النهاية لموضوع القلب إذا كان هذا القلب سليم إذا صلح هذا القلب الجسد هيصلح وتصلح المجتمعات وتصلح الأمة وتصلح الأرض بكاملها إذا فسد هذا القلب فكل شيء بعد كده عليه السلام عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان في دعائه يخشع تمام الخشوع عندما يتكلم أو يدعو الله عز وجل بشيء خاص بقلبه صلى الله عليه وسلم شوف الدعاء الجميل اللي علمهولنا صلى الله عليه وسلم اللهم إني عبدك احفظ هذا الدعاء والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينبغي لمن عرفه عرفه أن يتعلمه تحفظوا هذا الدعاء اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك انظر إلى هذه الحالة الخشوعية الكبيرة التي يتكلم بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك شوف هذا التوسل بأسماء الله عز وجل وهذا التقرب من الله عز وجل وهذا الخشوع الكامل من أول ما قال أنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك هذا التصوير لهذه الحالة في النهاية عايز إيه أن تجعل القرآن ربيع قلبي أن تجعل القلب قصة القلب أن تجعل القرآن القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني هو ده الرسول صلى الله عليه وسلم استحضر كل هذه الحالة الخشوعية وطلبه في النهاية من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يغير قلبه أن يحفظ قلبه أن ينور قلبه بالقرآن الكريم أن ينور صدره بالقرآن الكريم أن يجعل القرآن ربيع القلب القلوب يا إخواننا أحيانا بتموت يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت كمثل الحي والميت في ناس ميتة لا تذكر الله عز وجل الناس اللي عامله القلق ده كله لا تذكر الله عز وجل حقيقة لو ذكرت الله عز وجل لحظة في حياتها ما فعلت يعني تسعة عشر ما تفعل لأنه ليس لله عز وجل لكن انت وجهت لله ونظفت هذا القلب وعملت على تنظيفه بوسائل تنظيفية كبيرة شرحها لنا القرآن الكريم والسنة المطهرة أولها قراءة هذا الكتاب القرآن الكريم فرغ من عمرك ومن وقتك جزء تقرأ فيه القرآن الكريم وتسمع فيه الآيات الكريمات في ناس غيرت سكة حياتها كلها لما سمعت في القرآن الكريم سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه واحد من الناس اللي كانوا بيحاربوا الدعوة الإسلامية محاربة كبيرة جدا جدا مش عايز يسمع ولا كلمة من القرآن الكريم علماني بلغة العصر المعاصر مش عايز يسمع كلمات القرآن ولا يطبق منهجه في حياته ولا يعيش بيه ولا يتبع نبيه ولا أي حاجة هو عايش حياة الدنيا وخلاص على كده دي مرحلة من مراحل عمره رضي الله عنه وأرضاه في يوم من الأيام قابل مصعب بن عمير قصة طويلة ولها مقدمات لكن خلينا على هذا المشهد ونشوف هذه اللقطة عشان نعرف القلب ازاي ممكن يتغير بالقرآن ولما القلب يتغير ايه اللي ممكن يعمله الانسان احنا عايزين امثلة سعد بن معاذ ديت ده راجل هوت محارب راجل قلبه غليظ راجل عنده قسوة عنده عنف عنده صد عن سبيل الله بيحارب المسلمين فجاء قعد مع مصعب بن عمير أسعد بن زرارة قال هذا الرجل له ما وراءه أصد كلها فيه فمصعب بدأ يتكلم الراجل داخل بمنتهى العنف بيقول له ايه اسمع كلمات سعد بن معاذ رضي الله عنه قبل ما يسلم وهو بيكلم مصعب بن عمير وكان الكلام ده في المدينة المنورة مصعب مش من أهل المدينة مصعب عبداري من بني عبد الدار من مكة المكرمة جاي زائر على المدينة المنورة فبيقول له إيه إن كانت لكما في أنفسكما حاجة فرحلة من هذا المكان بيكلم أسعد بن زرار الخزرجي وبيكلم مصعب بن عمير اللي من قريش بيقول لهم لو انتوا الاثنين عايزين تعيشوا امشوا من هنا تهديد مباشر بالقتل فإن كانت لكما بأنفسكما حاجة فرحلة من هذا المكان فقال له مصعب بن عمير أو تجلس فتسمع أنا عندي كلمتين هقولهم لك أو تجلس فتسمع فإن أعجبك الأمر قبلته وإن كرهته كففنا عنك ما تكره شوف الطريقة الدعوية المطلوبة في مثل هذه الظروف أنا بتكلم الكلام ده دلوقتي وأتمنى أن يكون سامعوا اللي ماسكين الأمور في البلاد وسمعوا المشايخ والعلماء وسمعوا الدعاء وسمعوا المتحركين من الشاف هنا وهناك هو ده المنهج والله هتحاول تتزاكى وتحاول تجيب يمين وشمال وتلف على الطريق عشان تجيب طرق قصيرة لما تريده والله ما هتوصل لن تصل إلا بما وصل به الأولون شوف طريقة مصعب بن عمير ديت هي الطريقة اللي ممكن توصل المسلمين إلى ما يريدون إلى السكينة وإلى الفتح القريب وإلى المغانم الكثيرة وإلى كل ما تتمناه في الدنيا والآخرة أو تجلس فتسمع محتاجين نتكلم عندنا بهذه اللغة مش نتكلم باللغة بتاعتهم الأرضية الدنيوية المادية البحتة نتكلم كل كلامنا في الخطة الخمسية في الزراعة في الصناعة في الأرض الكلام ده كله مطلوب بس مش هي دي لغة حوار الدعاة والعلماء وأصحاب القضايا الكبرى فقال أو تجلس فتسمع فإن أعجبك الأمر قبلته وإن كففنا ع... وإن كرهته كففنا عنك ما تكره قال صدقت وأنصفت وجلس يستمع اداله فرصة انه يتكلم هيتكلم مصعب بن عمير دقيقتين ثلاثة عشر دقايق لما جلس سعد بن معاذ جلس متكئا على حربته يعني واحد جاهز للقتال هيمسك الحربة ويضربها مباشرة ومع ذلك بدأ مصعب بن عمير في المنهج النبوي اللي تعلمه من سيد المرسلين في التعامل مع مثل هذه الظروف العنيفة فماذا فعل مصعب بن عمير ده ان شاء الله نعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبل الفاصل كنا بنشوف موقف من المواقف الجميلة جدا جدا في السيرة احنا حافظين الموقف بس محتاجين نقف قدامه عشان نتعلم ازاي طريقة مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه في التغلب على حالة العنف الموجودة في البلد في التغلب على مقاومة عنيفة بالرمح والتهديد والشتائم والصد عن سبيل الله من زعيم من الزعماء واحد من الناس الكبار جدا جدا في مدينة منورة سعد بن معاذ ازاي يتغلب على كده قال له اسمع احنا محتاجين نتحاور محتاجين نتكلم هقول لك كلمتين بساط جدا عجبوك خدهم ما عجبوكش ارفضهم وخلاص على كده بمنتهى البساطة قال انصفت فجلس متكئا حربتي يستمع فقرأ عليه مصعب بن عمير القرآن قرأ عليه القرآن بس محتاج تكلم الناس بالقرآن احنا ما عدناش بنكلم الناس بالقرآن الكريم انا النهارده كنت مستمتع جدا في الحلقه ديت وانا بقرا معاكم صفحه من سوره الفتح وصفحه من سوره يونس يا ريت والله نعرف نفرغ حلقات نقرا فيها صفحات من القران الكريم مع تفسير بسيط نقرا فيها سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم ومواقفه الجميله نقرا مواقف مصعب بن عمير و مش كل الكلام في في في المشاكل السياسيه العنيفه والاضطرابات اللي موجوده في البلد احنا بنصلح غلط صلح القلب في البداية كل شيء بعد كده هيتصلح واللي هيصلحه لك هو ربنا سبحانه وتعالى في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب قرأ عليه القرآن يقول أسعد بن زرارة رضي الله عنه وارضاه وهو يصف هذا الموقف الجليل سيدنا مصعب بن عمير بيقرأ القرآن و- وسعد بن معاذ قاعد قدامه متكئ على حربته وشه غليظ جدا ومتحفز جدا وكان بيشتم من شوية وماسك الحربة في ايده جاهز فجأة أسعد بن زرارة لقى وشه بيتغير ملامح وشه بتتغير م- قسمات الوجه تتغير كيانه بدأ يتغير قال أسعد بن زرارة فوالله لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم هو لسه ما قالش أي تعليق سعد بن معاذ اتزلزل يا اخوانا بالقرآن الكريم ما تقولوش ان الناس اللي موجودين دلوقتي غير سعد بن معاذ وان دي نوعيات ما تفهمش القرآن الكريم ولا ترتاع ولا ت- تهتم ب- بسماعي هو كان كده سعد بن معاذ برضه ما كانش عايز يسمع القرآن الكريم ولا يسمع أهله كلهم القرآن الكريم بالعكس كان واقف ماسك السيف وعايز يحارب وكان متحفز أشد التحفز وعنده سلطان بنتكلم على سعد بن معاذ زعيم الأوس في المدينة المنورة يعني رجل له هيبة وله مكانة وله سطوة وله أتباع كثر ومع ذلك لما سمع الكلمات الكلمات دخلت في قلبي الحالة دي مش حالة فردية مش حالة خاصة كده في السيرة النبوية قلناها لا اتكررت كتير جدا جدا لو وقت الحلقة يتسع احنا نذكر عشرات ومئات وآلاف الأمثلة لسعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه ويستمع القرآن الكريم فقلبه اتغير يا اخوانا لما قلبه اتغير قسمات وجهه تغيرت ملامح وجهه تغيرت كل شيء في جسمه اتغير صلحت المضغة التي في الصدر فصلح الفم وصلحت العين وصلح الوجه شاف الكلام ده كله أسعد بن زرارة لعرفنا الإسلام في وجهه في إشراقه وتهلله قبل أن يتكلم فتكلم سعد بن معاذ فكانت أول كلماته ما أحسن هذا الكلام ما أحسن أنا ما كنتش فاكر الموضوع كده ما أحسن هذا الكلام ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين شوف ازاي الانتقالة 180 درجة من أقصى الشمال إلى أقصى اليمين هكذا في دقائق معدودات أقيمت الحجة بكلمات الله عز وجل هذه الكلمات تدخل في القلوب يا أخوانا هذا كلام الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون الناس ما تعرفش هذه المعلومات ما تعرفش هذه الحلاوة في هذا الدين ما تعرفش هذا الجمال في هذا المنطق الموجود في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة ارجعوا تاني كلموا الناس يا مشايخ ويا علماء ويا قادة ويا سياسيين كلموا الناس بهذه اللغة بلاش اللغة الأرضية المادية البحتة اللي بيتكلم بيها كل أهل الدنيا كل أهل المتاع الزائل هذا والحطام الفاني هذا الرسول صلى الله عليه وسلم له لغة مختلفة الصحابة الكرام لهم لغة مختلفة نرجع لهذه اللغة إذا تحدثنا بها فتحت القلوب والله لو تقعد ألف سنة تقنع الناس بخطتك الرائعة ومنهجك العظيم ومشروعك الكبير و و- دون أن تفتح القلوب بهذا المفتاح فلن تفتح القلوب أبدا لأن كل واحد عنده مصالحه هو عارف إن ما شاء الله مشروعك هنا رائع جدا بس هو عنده مشروع تاني ومش عايز الخير يجي عن طريقك أنت هيجي عن طريقه هو مصالح دنيوية أما إذا تغير قلبه كل شيء اتحل وكل شيء اتفتح وقلبه مش هيتغير إلا إذا قلبك أنت كمان اتغير إلا إذا الناطق بالكلام كان صادقا الذي حدث مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه من تغير القلب كانت نتيجة صدق ال- النية والعزيمة والإخلاص في قلب مصعب بن عمير وفي قلب أسعد بن زرارة اللذين دعواه إلى الإسلام لما كان الصدق في القلب انتقل من هذا المكان الى هذا المكان هي ديت الحقيقة اللي عايزين نفهمها وهي دي الطريقة الوحيدة اللي يمكن ان تستقر بها الاوضاع ده مش كلام مشايخ وده مش كلام دراويش يا اخوانا ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم مواقف السيرة النبوية وكتاب ربي عز وجل الرجل اسلم من لحظته قال ما احسن هذا الكلام ما تفعلون حتى تدخلون في هذا الدين ازاي ممكن ادخل في الاسلام قالوا له والله تشهد شهادة الحق وتغتسل وتصلي ركعتين الحمد لله بيت مسلم فعل ذلك سعد بن معاذ في ساعتها لا رجع يستشير أهله ولا رجع يستشير كبراء قوم قومه ولا رجع يشتري- يستشير أصحابه ولا عمل مجلس استشاري كبير جمع فيه الناس القريبة والبعيدة ما درس آثار الموضوع المترتبة اتغير قلبه في لحظة اوعوا تفتكروا الناس بعيدة عن كده مهما كان زعيم من زعماء ال- الإعراض والصد عن سبيل الله عز وجل فقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء المهم أن تتعاملوا بالطريقة السليمة خاطبوا باللغة التي خاطب بها رسولنا صلى الله عليه وسلم الناس لغة القرآن ولغة السنة المطهرة دخل في الإسلام سعد بن معاذ ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه عاد إلى قومه إلى الأوس جمعهم جميعا ثم قال أي مكان لي فيكم قالوا سيدنا وابن سيدنا أنت أحسن واحد فينا وأعظم واحد فينا فقام فيهم خطيبا وقال إن كلام رجالكم ونسائكم وأطفالكم علي حرام حتى تشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الله أكبر صار الرجل داعية في لحظات قليلة لم يكن مجرد مسلم دخل في الإسلام لكن صار محركا لغيره أي خير دخل على الأمة الإسلامية بإسلام سعد بن معاذ سعد بن معاذ لما أسلم وقال الكلمات هذه لقوم الناس الجموع بتتأثر جدا بالقيادات الكبيرة الكاريزمية اللي زي سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه كلم كلمتين الناس كلها ما شاء الله لا جت سألت ولا عرفت ولا قرأت القرآن الكريم ولا سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولا شافته أصلا عايشين في المدينة والرسول صلى الله عليه وسلم كان لسه في مكة على بعد 500 كيلو انت يا سعد بن معاذ في الطريق ده احنا كلنا معاك ما شاء الله هو في ناس كده إذا خاطبتها بالقرآن الكريم وفتحت قلوبها أتت ب- بغيرها معها وتغيرت مسيرة التاريخ بكامله لكن أصل الموضوع مش إنك تعمل معاه اتفاقية بيزنس تديله كرسي و- في مقابل كذا وتديله وضع اجتماعي معين في مقابل كذا لا لا الكلام ده كله ما بينفعش الكلام ده كله بينهار عند أول اختلاف وإحنا مجربين مجربين ياما قعدنا ياما قعدنا كحركة إسلامية وتيار إسلامي مع أهل الشرق والغرب من أصحاب المصالح إيه، اختلافات أيديولوجية كبيرة اتجاهات شيوعية اتجاهات نصرية اتجاهات علمانية اتجاهات ليبرالية تقعد معاه قعدتين عشان مصالح معينة تاني يوم يفك كل شيء ويحاربك ويقف قدامك وضدك ليه لأن المصالح اختلفت الحل الصحيح انك تفتح قلبه بكلمة لا اله الا الله محمد رسول الله ما يمنعش انك تعمل احلاف مع اهل الارض كلها بس دول مش رجالتك رجالتك الحقيقيين هم اللي هيؤمنوا بالله عز وجل تجردا له اخلاصا له ودي دورك انت انك تكلم الناس بهذه الطريقة وتعامل الناس بهذه الطريقة لانك في النهاية لا تريد هذا التمكين الا لتعبد الله به لا تريد هذا الاستقرار في الحكم والاستقرار في الوطن وفي الدولة إلا لترضي به رب العالمين سبحانه وتعالى مش عشان أحقق مطامع ومنافع خاصة بيا في الدنيا وتنتهي معايا وتموت معايا وخ- وخلصت على كده لا احنا عايزين في النهاية نعبد ربنا سبحانه وتعالى ونرضيه عشان في الآخر يجازينا الخير كله يجازينا بالجنة فكان هو ده الطريق أسلمت قبيلة الأوس كلها ما شاء الله دخلت في الإسلام في لحظة واحدة بإسلام سعد بن معاذ تغيرت أحوال المدينة المنورة صارت المدينة الآن مؤهلة لاستقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة بعد إسلام سعد بن معاذ وبعد بيعة العقبة الثانية وأقيمت الدولة الإسلامية على أكتاف هؤلاء إيه سر القصة كلها سر القصة كلها كلمات من القرآن الكريم قرأت على قلب سعد بن معاذ بس يا إخوانا حل بقى الموضوع بتاعك دلوقتي تعالى حل مشكلتك في سد اثيوبيا تعالى حل مشكلتك في الخلاف ما بين الاسلاميين جوه البلد تعالى حل مشكلتك في سوريا تعالى حل مشكلتك في فلسطين حل مشكلتك في الاقتصاد حل مشكلتك في كذا ان تصلح قلوب العباد فاذا اصلحت قلوب العباد بهذا القران الكريم وبهذه السنه المطهره وبهذا المنهج الاسلامي العظيم كل مشاكلك هتتحل ما بقولكش ان ده سحر ولا ده شيء غريب لا ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحل هذه الم... يحل هذه المشاكل بارادته وبنفسه سبحانه وتعالى ويهديك الى الطريق المستقيم مصعب بن عمير عندما كان يتكلم مع سعد بن معاذ لم يكن يفكر فيما وراءه وما كانش بيفكر ان في هجرة هتيجي من مكة الى المدينة بعد اسلام هذا الرجل وما كانش فاهم ان بعد سنة او سنتين او ثلاثة هتيجي غزوة بدر نتيجة هذا الاتفاق اللي حصل و- وان معظم اهل بدر هيكونوا من الانصار من الاوس والخزرج الناس اللي اسلمت دلوقتي على ايديه في الموقف ده كل التداعيات الكبرى والفتوح العظيمة والانتصارات المجيدة والحالة الاستقرارية للمسلمين ونجاة المسلمين من الكرب الذي كانوا يعيشون في مكة وما كانش في دماغ مصعب بن عمير إنما كان يؤدي رسالة ربه فقط يصلح القلوب رضي الله عنه وارضاه بيتكلم بالقرآن الكريم كلام هادي جدا لطيف جدا ما في تعصب ما في عصبية ما في تشنج ما في أي شيء من الأشياء التي نراها عند كثير من الناس بمنتهى الهدوء شرح الكلمات بتاعته اتفتح القلب اتغيرت الدنيا كلها هو ده المنهج اللي عايزينه يا اخوانا الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما على هذه الطريقة وكان يراعي قضية الدنيا ديت عارف ان الدنيا هي التي تفسد القلوب فدايما لازم يدي درس في هذا الموضوع ولازم يحذر اوعى الدنيا تغريك اوعى المنصب والكرسي والفلوس والوضع الاجتماعي يغريك يجي حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه بعد ان اسلم فتح مكة وبعد فتح حنين كثرة الاموال وشاف الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاء الله معاه اموال كتيرة جدا عمال يوزع بيدي ده 100 من الابل وده 100 من الابل وده 50 من الشياه وده ذهب وده فضة الراجل عينيه جت على الفلوس وعايز ياخد حته قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع كل الفلوس وانا قاعد اتفرج فعايز اطلب حاجه فراح الرسول صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اعطني مد ايدي عايز حاجه مع ان حكيم بن حزام رضي الله عنه قبل ان يسلم كان من اشراف مكه وراجل عريق في الشرف وعنده اموال كثيره وله هيبه وسطوه وكلمه لكن لما لقى الاموال الناس كلها بتضعف قدام الاموال فلما لقى الاموال بتوزع قال له يا رسول الله اعطني مد ايديه يا رسول الله اعطني فأعطاه صلى الله عليه وسلم مئة من الإبل قال له خد ما كان يتمسك بالدنيا صلى الله عليه وسلم ما كان يحارب هذه الغزوات ولا يتحرك هذه الحركة ولا يدعو الناس حتى يحصل الأموال أبدا والله ما كانت في قلبي مثقال ذرة بالمرة ليست الدنيا في قلبي تماما صلى الله عليه وسلم فعايز فلوس خد يا عم فلوس احنا ما جمعنا كل هذا لأجل كنزه ولكن لإنفاقه في سبيل الله عز وجل فأعطاه مئة من الإبل فلما شاف نفسه معاه 100 من الابل انتوا عارفين 100 من الابل في زمان ده يعني ايه يعني تقريبا زي 100 سياره في زماننا دلوقتي الابل هي ال- ال- الشيء العظيم جدا عند العرب اللي بينتقل بيه في حياته كلها كتير جدا من العرب ما كانش عنده اصلا ولا ابل واحد فمره واحده ده الرسول صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكه للمدينه جعلت ديته او فديته 100 من الابل اللي يجيب راس محمد صلى الله عليه وسلم حيا او ميتا هو ليه 100 من الابل شوف هذا القدر مع ان الموضوع خطير جدا لكن الكفار قيموا الموضوع بكده فالرسول صلى الله عليه وسلم في لحظه يديله 100 من الابل فلما الراجل خد الرقم الراجل الرقم اذهله اخرجه عن شعوره قال له يا رسول الله قال بلى قال اعطني تاني اطلب تاني قام مديله 100 تانيه كده مديله 100 تانيه يا رسول الله اعطني تالت فاعطاهم 100 من الابل التالتة فاخد 300 في لحظة واحدة ثم قال له صلى الله عليه وسلم لقى ان قلبه ده متغير تماما قلبه ده بعيد قلبه ده متمسك بالدنيا قلبه ده فيه خطورة عليه مستقبلا كبيرة جدا جدا وان كان حديث الاسلام لكن لازم يديله الدرس واضح قال يا حكيم ان الدنيا حلوة خضرة الدنيا هذه انا مقدر فتنتك اللي انت مريت بيها ومقدر طلبك اللي انت بتطلبه قال فمن اخذها باستشراف نفس فمن اخذها بسخاوة نفس بورك له فيها اللي ياخدها بنفس مترفعة سخاوة نفس ما يذلش نفسه ما يمدش ايديه لده ولا لده ولا لده حتى لو كان للرسول صلى الله عليه وسلم نفسه ما تمدش ايديك الخير سيأتيك والرزق سيأتيك لو ربنا كاتب لك كرسي او ملك هتاخده يؤتي الملك من يشاء لو كاتب لك رزق مال هتاخده لو كاتب لك صحة هتاخدها لو كاتب لك ولد هتاخده كل شيء كتبه لك لا يمكن بحال من الأحوال أن يضيع منك هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وفي الآيات القرآنية ما أكثره فقال له من أخذها بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذها باستشراف نفس ذل نفسه وأهان نفسه وقعد يطلب يقول لك كل حاجة- كل حاجة هتاخدوها طب ادونا حتة طب ادونا حاجة طب كذا اللي بتسمعوه دلوقتي كلام قبيح للغاية وسمج للغاية وسيء للغاية عيب نوصل لهذا المستوى ومن أخذ باستشراف نفس لم يبارك له فيه ياخده ويضيع منه على طول لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع وكان كالذي يأكل ولا يشبع يقعد كل مهما اديت له عمره ما يرضى أبدا ودي رسالة بقولها ل- للرئيس وبقولها لرئيس الوزراء بقولها للوزراء و... لو انت بتكلم الناس بمنطق المادة فقط وبتعرض عليهم المناصب فقط دون أن تحرص على تغيير القلوب بالقرآن الكريم والسنة المطهرة لن ترضيهم مطلقا لأنهم كالذين يأكلون ولا يشبعون بنص الكلام النبوي صلى الله عليه وسلم هيفضل طول شوية عايز أكتر إن شاء الله حتى في الآخر خليته رئيس وزراء هو عايز يبقى رئيس عايز الآخر ولما يبقى رئيس عايز يتوسع وعايز امبراطوريه شوف الدنيا هي الدنيا كلها كده كل اهل الارض كده الا من رحم الله عز وجل فالناس طمعانه في الدنيا وعايزه مهما تحاول ترضيهم لا يمكن ابدا ابدا هيرضوا عنك الا ان تغير قلوبهم نعم تغيير القلوب بيد الله عز وجل القلوب بين اصبعين اصابع الرحمن لكن له وسائل وله طرق مش الطرق بتاعته الاموال والمناصب الطرق بتاعته زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم اداله قال اموالهم مناصب لكن اداله الدرس معاها وغير قلبه الكلمات التي قالها صلى الله عليه وسلم وقعت في قلب حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه كلمات اثرت يا اخوانا الناس فيها خير هذا راجل قاعد يحارب الاسلام والمسلمين اكتر من 21 سنه الكلام ده في سنه 8 من الهجره عندنا 13 سنه في مكه يسمع القران ما امنش و8 سنين في المدينه المنوره يعني ليه تاريخ من الصد والإعراض والنهي عن اتباع هذا الدين وبعد كده الرسول صلى الله عليه وسلم برضه ما يستخسرش فيه الدرس الإسلامي والدرس الإيماني فيديله هذا الدرس ويقول له هذه المعلومات القيمة الجميلة يعلمنا ويعلم حكيم لما حكيم سمع كلمتين دخلت في قلبه اتأثر أما رجع المية التالتة والتانية احتفظ بمية من الإبل على فكرة الكلام ده لو في مرحلة إيمانية بعد كده كان رجع كله لكن دلوقتي هو لسه برضه مسلم حديث فأما رجع 200 وقال يا رسول الله والله لا أرزق أحدا بعدك شيئا أرزق يعني أنقص يعني عمري ما هاخد من حد حاجة لن أنقص أي إنسان من مالي شيئا مش هطلب أي أموال أو متاع من متاع الدنيا من أي حد مطلقا بعد ذلك والله يا رسول الله لا أرزق أحدا بعدك شيئا مرت الأيام ومات الحبيب صلى الله عليه وسلم تولى الإمارة أبو بكر الصديق وكترت الأموال فتوحات بقى ما شاء الله في فارس فتوحات في الشام وجاءت الأموال وبدأ سيدنا أبو بكر يوزع على الناس الأموال وأعطى حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه حقه من المال فأبى أن يأخذه قال له لا يا عم أنا بتاجر انا راجل تاجر وعندي تجارتي ومش عايز اموال منك قال له هذا حقك دي فلوس الدوله بتديها لك من حقك قال له لا خلاص انا وعدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عم دي فلوسك وانا اللي قسمتها وده خليفه المسلمين وده ابو بكر الصديق قال لقد قلت له والله لا ارزق احدا بعدك شيئا خلي الفلوس بتاعك معاك وما رضاش ياخد الفلوس مع ان هي حقه من مال الدوله لكن قال لا خلاص انا اتاجر واللي يجي لي من رزقي من هوت هو ده ربنا قسمه لي ومرت الايام ومات الصديق رضي الله عنه وارضاه وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كترت الاموال اكتر واكتر فسيدنا عمر بيوزع الاموال فوزع على حكيم رفض ياخد جاب الاموال بتاعته وجمع الناس وقال لهم ايها الناس اشهدوا انا اعطيه الاموال لحكيم وهو يرفض ان ياخذها فاضعها في بيت المال ان اراد ان ياخذها في اي وقت فهي حقه دي امواله ف ورفض ياخذها وظل حتى آخر لحظات حياته رضي الله عنه وأرضاه لا يأخذ من أحد شيئا أبدا إيه اللي حصل قلبه اتغير قلبه اتغير لا عاد طمعان في مال ولا عاد طمعان في منصب ولا بيعمل مشاكل في الدولة ولا باصص ليمين ولا باصص لشمال هو فقط يريد أن يرضي الله عز وجل ليه قلبه اتغير قلبه اتصلح ألا نعود إلى هذا المنهج العظيم ألا نعود إلى إصلاح قلوبنا ألا يعود العلماء والدعاء إلى دورهم الرئيسي في تغيير قلوب الناس ألا يعود الحكام رئيس الدكتور مرسي من الناس الحافظة للقرآن الكريم ما شاء الله ومن الناس اللي عارفة ربنا سبحانه وتعالى ولها تاريخ طويل كذلك لي يعني إخوان وأقران والتيارات الإسلامية الموجودة من السلفيين من الجماعة الإسلامية من أنصار السنة من الفضيلة من الأصالة من كل الاتجاهات أنا لا أريد أن أحصي حتى لا أنسي لا أنسى أحدا هؤلاء كلنا ألا نعود إلى كتاب ربنا عز وجل وإلى سنة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ونخرج الدنيا من قلوبنا ونتعامل مع قلوبنا كقضية رئيسية من قضايانا الماسة بدل ما أعمل مؤتمر كبير عشان أقول يا ترى هنعمل إيه في يوم 30 ستة وأجمع الناس في مش عارف إيه واللي يقول لو جمعوا أصوات أكتر من 13 مليون أكتر من الناس اللي انتخبها الرئيس أنا أنصح الرئيس بالاستقالة ده كلام يتقال برضه يعني ينفع نقول كده على رئيس منتخب ونرجع نعيده تاني والله اعلم مين اللي هيجي في الانتخابات المبكره اللي هم عايزينها دي عايزين يعملوها ليه مبكره عشان يجي واحد اسلامي تاني هو ده غرضهم عشان تنصح الرئاسه انها تستقيل لو 13 مليون اتجمعوا مين اللي جمع 13 مليون ممكن اي حد يجمعهم في البيت هتضامن مين اللي, اللي كتب الاسماء ديت ولا مين اللي جمعها هتقعد تلف على 13 مليون تسالهم انتوا فعلا وقعتوا ولا ما وقعتوش اذا كنا احنا في الانتخابات ال ال الرسميه اللي بتاعه رئاسه الجمهوريه ولا بتاعه مجلس الشعب بنطلب قضاء الاف القضاء بنبقى عندنا مراقبين من كل التيارات ومراقبين له وفي الاخر الناس بتشكك في النتيجه وتقول لك لا ده فيها تزوير هنا هنيجي انا اصدق ثلاثة أربعة الله اعلم بدينهم ولا باخلاقهم ولا ب... ب... بورعهم بيقول لك انا يا جماعه انا 13 مليون يا جماعه انا 5 مليون يا جماعه 10 مليون وعلى ضوء الكلام دوت اقول للرئيس استقيل يعني هذا كلام نحتاج إلى مراجعات كبيرة جدا لقلوبنا الكلام ده كان المفروض يتقال لحسني مبارك الناس اللي كانت ساعتها بتقول لا لا ما حدش يطلع عشان ده حاكم وما أقام فيكم الصلاة وإن أكل مالك وإن ضرب ظهرك وإن كذا ما تطلعوش عشان ما تحصلش فتنة بدل ما نقول ساعتها للرئيس استقيل يا حسني يا مبارك عشان الشعب وقف ضدك أجي أقول لمرسي اللي انتخبناه ك ك كدولة كاملة نجح فيها مش كتيار اسلامي كدولة انتج اقول له استقيل لو دلوقتي بعد سنة كان لعب عيال احنا بنلعب دخلنا الانتخابات و... وقعدنا نا... بذلنا الجهد ده كله وحملة انتخابية وفي الاخر خدناه بعد سنة لا مش لاعبين مش هنكمل احسن تستقيل بدل في كام كام واحد مش عايزينك في البلد والله لو انتظرته عشان يجمع 100% من الجمهور على رئيس واحد هتنتظروا الى يوم القيامه لا انت لا في مصر ولا في غيرها اعظم الدول الديمقراطيه في العالم دلوقتي اللي طبقت التجربه الديمقراطيه من سنين الرئيس ده بينجح ب 51% و52% ولما بيجيب 54% بيقولوا ياه ده فوز ساحق فوز ساحق جايب 54 او 55% هو ده الحال يا اخوانا نرجع تاني نصلح قلوبنا ونرجع تاني لمساجدنا ونرجع تاني لقراننا ونرجع تاني لسنتنا والله كل شيء هيتغير وجربوا هذا الكلام او بلاش اقول جربوا عيب اقول هجربوا هذا الكلام ده كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم ومنهجه ارجعوا اقروا السيره النبويه وارجعوا اقروا فتره المدينه الاولى وكيف بنى صلى الله عليه وسلم دولته ارجعوا تاني شوفوا كيف كان يفتح القلوب صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذا وذاك ارجعوا اقروا موقف حكيم بن حزام برويه وهدوء واقروا موقف سعد بن معاذ برويه وهدوء واقروا ادارته للدوله صلى الله عليه وسلم برويه وهدوء ما كانش عايش في جو لطيف صلى الله عليه وسلم كان عنده مشاكل كبيره جدا كان عنده منافقين جوه الدوله كتير جدا عايزين يقلبوه برضه وكان عنده يهود جوه الدوله وكان عنده قريش قريب بتحاربه وكان عنده فارس والروم عينيهم على الدوله وهو قريه صغيره في العالم اسمها المدينه المنوره لكن عرف يقود السفينه الى بر الامان لن تقاد سفينتنا إلى بر الأمان إلا بالمنهج الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم نعود إلى القرآن نعود إلى السنة تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته